بحب كتاب الله أشرق دربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواننا وأحبابنا وأخواتنا في الله يعني ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب وربنا يستعملنا لنصر دينه في الارض وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا انه ولي ذلك والقادر عليه اما بعد تخيلوا يا اخواني لو واحد لابس نضاره كعب كوبايه نضاره تقيله جدا ما يقدرش يشوف من غيرها نظره ضعيف جدا من غيرها وفجاه خدناها منه وخلناه يمشي وسط العربيات ويسافر بعربيه على الطرق السريعه الراجل ده هيحصل له ايه هيتعب قد ايه ممكن يتبهدل قد ايه هو حالة الراجل ده اهو من غير النضارة زي حالتنا من غير القرآن زي حالتنا من غير العبادة زي حالتنا من غير الاتصال بالله يا اخواني انا بتكلم في ظروف حرجة جدا الايام اللي احنا فيها دي الدنيا ضلمة يا اخوانا النور اتقطع لايه تسمع اراء الناس ننزل التحرير ولا ما ننزلش اه لا معرفش تسمع اراء الناس ننتخب مين ده لا ده لا ده تسمع اراء الناس المجلس العسكري ماله وحش حلو ما نعرفش يا اخوانا المتاهه دي النور مقطوع ليه مفيش نور ليه ما النور مش موجود ليه مضلمه ليه ايه اللي مخليها مضلمه درس الليله عشان نشوف ازاي ربنا نور لنا طريقنا في الفتره اللي احنا فيها ديت وفي كل فتره في حياتنا ازاي حياتنا تبقى نور على نور ازاي حياتنا تبقى نور على نور يا اخوانا نور على نور ده ده الشعار اللي احنا هنلف حواليه الليله باذن الله سبحانه وتعالى لما احد السلف كان قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى فجي بعض الناس لقوه بقى قعدوا يسالوه قال لهم اذكروا الله فبداوا شويه ويسالوه فقال لهم اذكروا الله شويه ورجعوا تاني يسالوه فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب يا اخواني هو ده اللي الواحد مستشعره الوقت وهو ماشي في الشوارع الكل مشغول باي حاجه الا بربنا الكل مشغول حزب المتفرجين على الاحداث اللي قاعدين بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم بادون امام القنوات الاخباريه والفيسبوك والتويتر يسالون عن انبائكم مين يا اخوانا مين يا اخوانا الوقت اللي عنده نور يعرف بيه الحق من الباطل والصح من الغلط درس الليله ازاي النور ده يجي ازاي ما نبقى زاهدين في ربنا لان الزهد في ربنا هو السبب في الضلمه اللي احنا فيها كلمه اويس القرن الكلمه الخطيره جدا لما قال لاعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء لاعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء شوفوا الهمه لدرجه ايه يا رب الملائكه اللي قاعده تسبحك ليل نهار وتعبدك ليل نهار انا يا رب اعبدك في الارض زي ملائكه السماء عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه في صحيح مسلم خير التابعين ده ده الاول على البشريه بعد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الاول على الامه بعد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لاعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكه السماء مين فينا اللي عنده الهمه ديت العباده لما سبناها الدنيا ظلمت الاتصال بالقران لما سبناه الدنيا ظلمت النور راح قعدنا ماشيين في طرق السياسه وطرق المعركه مع اهل الباطل واحنا ما احناش شايفين نعمل ايه خط سيرنا ايه الايه اللي بتؤلم قلب الواحد انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ها بما اراك الله بما اراك يا اخوانا العمل لدين ربنا موضوع خطير جدا ما ينفعش ان احنا نشتغل من غير رؤيه بما اراك الله ما ينفعش نحط رجلنا في مكان ما احناش عارفين هنحط رجلنا فين ما ينفعش ننزل التحرير والنزله غلط ما ينفعش ما ننزلش والنزول هو اللي كان لازم يحصل ما ينفعش ما نعرفش مين الباطل ونقول له في وشه انت ظالم ما ينفعش يا اخوانا لازم نشوف ربنا بيقول بما اراك الله احنا شايفين احنا عندنا الرؤيه ديت احنا ربنا مورينا الطريق بالوضوح اللي ربنا قاله في القران دهوت يا اخوانا درس الليله ليه الدنيا ظلمت ليه الكل مختلف مع بعضه ليه مفيش حد متفق مع التاني وما مش عارفين ده نزل ليه وده ما نزلش ليه وده حصل ليه وده ما حصلش ليه ونعمل ايه في الموضوع ده ونختار مين هنا ونقف في وش دول ولا لا المتاهه دي عايزه نور لازم نخرج منها بنور عشان كده درس الليله مصباح عظيم جدا في ايه من ايات القران ومصباح عظيم جدا في حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام عايزين المصابيح دي تنور لنا حياتنا المصباح الاولاني المصباح الاولاني مصباح الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الكلمه دي الواحد حا- حاسس انه عايز يقف قدام اعظم مأذنه واعلى مأذنه في الدنيا كلها ويهتف في كل الناس يا عباد الله ايها السياسيون يا اهل مصر يا كل الدنيا كلها الله نور السماوات والارض الطبري بيقول لك نور السماوات والارض يعني هادي اهل السماوات والارض يعني النور اللي في قلب كل ملك في السماوات اللي في قلب كل عبد صالح النور اللي منور الطريق لعباد الله الصالحين كله ملوش غير مصدر واحد بس الله عشان كده اول لفظ في الايه الله الله مش نور السماوات والارض هو الله لا الله طب ليه كلمه الله تبقى في الاول لان يا اخوانا لفظ الجلاله ده للي في قلبه خير لفظ رهيب عامل زي عارفين لما انتفاضه تزلزل جدران الغفله اللي حوالين قلوبنا لفظ الجلاله اول ما تسمع الله تحس ان جدران الغفله اللي حوالين قلبك اتزلزلت لفظ بينفذ من جميع خلايا وجميع حواشي قلوبنا وبينفذ لاعمق اعماق نقطه يمس الفطره الكامله اللي جوانا الله اول ما نسمعها قلوبنا تتنفض الايه من اولها انتفاضه ايمانيه اللي اللي الدنيا مظلمه عليه ده لازم يتنفض احنا يا اخوانا الدنيا مظلمه علينا عايزين نفضل قلوبنا عايزين نفضل احوالنا في علاقتنا بربنا عايزين ثوره على جدران الغفله اللي بقت حوالين قلوبنا حزب الكنبه الاسلامي اللي قاعدين على الكنب في بيوتهم يتفرجوا في الفيسبوك وعلى القنوات الاخباريه ده عمل ايه وده ما عملش ايه انت فين الدنيا في النهايه مظلمه عليكم بعد 20 ساعه يوميا قدام المواقع الاخباريه يبقى ايه لو ربنا ما نورها لناش من جوه مش هتنور يا اخوانا الله الله ايه نور السماوات والارض هادي اهل السماوات والارض اللي عايز هدايه مفيش هدايه غير عند ربنا يا سياسيين يا اللي عايزين تعرفوا خط السير ايه يا اللي عايزين تعرفوا خارطة الطريق ايه يا اللي عايزين تعرفوا نوصل للاصلاح ازاي يا اللي عايزين تعرفوا ننمي البلد ازاي يا اللي عايزين تعرفوا نواجه الظالمين ازاي يا اللي عايزين تعرفوا الحق ايه والباطل ايه الله نور السماوات والارض مصدر النور الوحيد في الوجود مصدر الهدى الوحيد في الوجود مصدر الرشد الوحيد في الوجود عشان كده بقى بعد الجملة ديت نعرف يا اخوانا سبب المشكلة اللي احنا فيها ايه سبب الدنيا المظلمة دي ايه سبب التوهان والمتاهة دي ايه ان مفيش مصدر للنور غير مصدر واحد احنا مش موصولين بيه بدون اتصال بالله مفيش اي مصدر للنور عشان كده لما نفتح سورة الروم نلاقي اول سورة الروم تحس انك انت فتحت مثلا قناة الجزيرة مثلا مثلا يعني ولله المثل الاعلى بس انا اولها الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض قيام الحرب العالمية الثانية بين الفرس والروم خبر اعلامي رهيب يهز الاوساط كلها اللي هتسمع هذا الخبر كان المتوقع بعد كده بقى سيدنا جبريل ينزل للنبي كل شوية عاجل حشود الروم عملت كذا عاجل الفرس ردت بكذا عاجل المعركة حصل فيها النهاردة كذا ولكن نفاجئ ان اللي بعد كده الايات بتقول ايه ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته الله يا رب سبحان الله يا رب ربنا بيتكلم عن الله وجلال الله وفي وسط الأحداث الرائبة دي لأن بدون اتصال بالله في وسط الأحداث دي عمرنا ما هنشوف خط السير إيه عمرنا ما هنعرف الصح إيه من الغلط إيه يا إخوانا بدون اتصال بالله ما احناش هنشوف هتبقى عتمه هتبقى ضلمه على الكل الله نور السماوات والارض مثل نوره عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعي ربنا ويقول له ايه اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك اشمعنى بدايه الحديث مع نهايه الدعاء يا اخوانا جبرائيل واسرافيل وميكائيل الملائكه اللي ربنا هداها الملائكه اللي ماشيه على قمه النور من الله فالنبي بيقول له يا رب زي ما هدتهم اهديني يا رب انا عايز هدايه الملائكه يا رب انا عايزك تهدينا الهدايه اللي هدتها لجبريل وإسرافيل وميكائيل يا إخوانا عايزين ربنا ربنا الهادي ربنا النور نور السماوات والأرض ربنا هادي السماوات والأرض احنا لو دخلنا في ولاية ربنا هيهدينا هيوفقنا هيوجهنا هيسددنا هيعنا هينصرنا هيحفظنا هيفتح علينا في المعركة الرهيبة اللي احنا فيها ديت الكلام من بدايته زي ما بقول لكم يا اخواني الدرس ده هدفه ان بدون العباده الدنيا ضلمه ان بدون القران الدنيا ضلمه عشان كده واقفين مع المصباح الرهيب ده مثل نوره كمشكاه فيها مصباح مثل نوره ربنا بقى بيوصف لنا مصباح رهيب المصباح ده ربنا اداه لقلوب من عباد من عباده الصالحين المصباح ده كان منور جوه قلوب بعض عباد الله ربنا بيقول لك شوفهم شوفوا في قلوب انا نورتها قد ايه شوفوا في فطر انا احييتها قد ايه شوفوا في ناس انا نورت لها طريقها قد ايه عايزين المصباح ده شوفوا الاول المصباح ده وصفه ايه شوفوا الاول ناس كانت قلوبها منوره قد ايه عشان نشتاق ان قلوبنا تنور نفس النور ده مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ايه المشكاة ديت عارفين المصباح بتاع الكرة زمان يا اخوانا اللي كان بيبقى فيه فتيلة والفتيلة تحتها خزان زيت يمدها بزيت عشان تفضل منورة وحوالين الفتيلة ازاز ازازة عشان تحمي النار من انها تطفي وبعد كده كانوا يحفروا حتة في الجدار ويحطوا المصباح فيه الحتة دي اسمها المشكاة عشان تجمع نور المصباح ويخرج وهو في غاية الكثافة بتاعته عشان تحفظ النور من انه يتشتت في الهواء بلا طائل دي المشكاة المشكاه ديت اللي بتجمع النور وبتحفظه بتاع المصباح مثل نوره كمشكاه ربنا بيقول لك الاول المشكاه دي ايه بالنسبه لنا احنا الصدر يا جماعه صدر يبقى الايه دلوقتي هتوصف لك صدر المؤمن اللي هو المشكاه اللي بتجمع النور وجوه الصدر فيه قلب منور زي الكوكب الدري الايه وصفته قلب منور وجوه القلب فيه مصباح اللي هو الفتيله المنوره اللي هي الفطره المنوره وفي زيت بيمد المصباح اللي هو القرآن الكريم الشجرة المباركة اللي هي القرآن الكريم فربنا في الأول بيقول مثل نوره اسمعوا يا اخوانا اسمعوا القلب الطاهر ده اسمعوا وصف ربنا للقلب المنور ده اسمعوا وصف ربنا للمصباح الخطير ده لان احنا بعد ما نسمع الكلام ده لازم يبقى اعظم امنية لينا عايزين المصباح ده يا رب عايزين النور ده يا رب نمشي بيه في الواقع ده نمشي بيه ينور لنا يا رب يعرفنا نعمل ايه وما نعملش ايه يعرفنا ننتخب مين وما ننتخبش مين يعرفنا ننزل ولا ما ننزلش نقعد ولا ما نقعدش يعرفنا نوصل لرضاك ازاي يا رب مثل نوره كمشكاه المشكاه هنا اللي هي الصدر اللي بيجمع النور يعني ايه الصدر اللي بيجمع النور يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام اول ما جبريل نزل عليه قبل ما يقول له اقرا باسم ربك عمل ايه ها كلكم عارفين مسك صدر النبي عصره عصره غطاه غطى لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام ظن ان هو يموت في في العصر ده طب عصر صدره ليه صدورنا دي مليانه دنيا مليانه مشاكل مليانه مشاغل مليانه شهوات مليانه احزان مليانه مخاوف الصدر اللي مليان ده مش هينفع القران يقر فيه المشكاه دي بايظه مش هتجمع النور المشكاه دي هتخلي النور يتسرب الصدر ده مش هيجمع النور فسيدنا جبريل حصر صدر النبي الاول لازم كل حاجه تخرج من صدورنا الا الله عشان نقدر لما القران يدخل جوه القلوب ما يتشتتش النور تاني يا اخوانا سيدنا عيسى عليه السلام مره كان ماشي معاه واحد وكان معاه ثلاث ارغفه فالراجل ادى الارغفه للراجل فسيدنا عيسى ذهب يعني يقضي حاجه من حواجه ورجع الراجل طمع في رغيف فكله فسيدنا عيسى قال له من اقل الرغيف الثالث لما رجع قال له والذي بعثك بالحق ما كان الا رغيفين سيدنا عيسى مقر ان هما ثلاثه فمشي مع الراجل فعدوا على الميه الراجل ذهل ان سيدنا عيسى ماشي على الميه من غير ما يغرق فسيدنا عيسى قال له بالذي اراك هذه الايه اراك خدوا بالكم يا اخوانا يعني ايه اراك يعني عينيك شافتها بس قلبك شافها ولا لا الراجل ده عينيه شافت الايه بس قلبه ما شافهاش المشكاه عنده بايظه المشكاه ما, ب... ما بتحفظش النور خالص سيدنا عيسى قال بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث قال له والله ما كان الا رغيفين سيدنا عيسى مر لقى واحد ميت فباذن الله حيا هذا الرجل سيدنا عيسى احيا هذا الرجل باذن الله فالراجل صعق فسيدنا عيسى بيقول له بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث قال له والله ما كان إلا رغيفين سيدنا عيسى معدي معاه لقى ثلاث حتت ذهب مرميين قال له قطعة لك وقطعة لي وقطعة لمن اكل الرغيف الثالث قال له انا اكلت الرغيف الثالث عشان ياخد حتة الذهب سيدنا عيسى ساب له الذهب كله ثلاث حتت وقال له ولكن لا تصحبني بعدها الراجل فضل هيموت على الذهب مش زعلان ان سيدنا عيسى مشي ولكن فرحان بالذهب عدى ثلاث لصوص شافوه قتلوه وخدوا الذهب منه وتسقط اول جثه الثلاث لصوص فرحانين ثلاث حتت ذهب مره واحده واحد بقى يروح يجيب لنا اكل بقى عشان يبقى النهارده يوم جميل بقى الراجل اللي راح يجيب اكل قال قال لا طب ليه تتقسم الثلاثه علينا احنا الثلاثه ما احط لهم سم في الاكل واخد انا لوحدي الثلاثه الاثنين وهم قاعدين مع بعض قبل ما صاحبهم يجي قالوا طب ليه نتقسم على ثلاثه ما تتقسم على اثنين اول ما يجي نقتله وناخد احنا الثلاثه الراجل جه اول ما جه قتلوه تاني جثه سقطت عشان الذهب وقعدوا ياكلوا كلوا الاكل المسمم ماتوا هما الاثنين اربع جثث وثلاث حتت ذهب مرميه سيدنا عيسى راجع لقى الاربع جثث حوالين الثلاث حتت ذهب فقال هي هذه هي الدنيا فدعوها الدنيا دي ولا ليها اي قيمه ولا ليها اي لازمه انا بقول كده ليه الراجل ده شاف بعينيه ولكن النور ما عرفش يدخل في المشكاه المشكاه ما بتجيبش نور خالص عشان كده كان احد السلف بيقول لك ما رايت احدا الله اعظم في صدره من الفضيل الفضيل بن عياض ما رايت احدا كان يريد الله بكلامه وصمته واخذه وعطائه ال مثل الفضيل الصدر ده يا اخوانا عشان يحفظ النور قلب صدرك عشان يبقى مشكاه صدرك عشان يحفظ النور لازم يبقى مفيش فيه حب الدنيا عشان كده سيدنا موسى عليه السلام وهو بيكلم ربنا لاول مره فبيقول له رب اني اخاف خايف يقتلوني ربنا قال له كلا اذهبا باياتنا ان معكم مستمعون كلا تمر السنين ويواجه فرعون وتحصل احداث ورا احداث ومخاطر ورا مخاطر سيدنا موسى بعد سنين واقف قدام البحر قدامه وفرعون وراه وكل قومه بيقولوا انا لمدركون خلاص هنتذبح دلوقتي قال كلا كلا اللي من عشر سنين ربنا قالها له اللي من يجي 10 سنين كلمه اللي من يجي 10 سنين لسه النور جواك يا موسى قلبك المشكاه بتاعتك يا موسى صدرك المشكاه ده ايه لسه حافظه الكلمه دهيت ما اتسربتش منها يا اخوانا ده احنا بنسمع درس الدين النهارده وبنتاثر بيه بنصحى الصبح خلاص تاثيره راح النور اتسرب من المشكاه يا اخوانا ده احنا بنسمع كلمه الزنا ايه الزنا وبعد يومين خلاص تاثيرها بيروح النور اتسرب من المشكاه مثل نوره كمشكاه لازم صدورنا تبقى صدور حافظة للنور لما يدخل جوه صدورنا معاني عن ربنا وعن الدار الاخره ما تتشتتش وتفضل موجودة في صدورنا الى ان نلقى الله ازاي لازم الصدر يبقى خالي لازم الصدر ما يبقاش فيه حب دنيا لازم الصدر ما يبقاش فيه مخاوف واحزان لازم الصدر ما يبقاش فيه شبهات وشهوات عشان كده صدورنا دي عايزه تتعاصر زي ما سيدنا جبريل عصر صدر النبي عليه الصلاه والسلام عشان المشكاه تبقى اطهر ما تكون مثل نوريه كمشكاه يا ترى انت مشكاتك شكلها ايه يا ترى انت مشكاتك شكلها ايه يا ترى صدورنا شكلها ايه كمشكاه فيها مصباح ايه المصباح ده الفتيله بقى الفتيله المنوره الفتيله المتوهجه ايه الفتيله دي الفطره اللي جوه اعمق اعماق قلوبنا خدوا بالكم ان الايه مشبهه المشكاه اللي هي الحته اللي في الجدار المحفوره بالصدر وبعد كده الازاز بقى اللي بيحمي النار ده القلب وبعد كده الم- الفتيله المنوره ده الفطره اللي جوه القلب نفس المنظر بالظبط وبعد كده ال- الزيت اللي بيمد الفتيله ده القران الشجره المباركه ايه من اعمق ايات القران ايه من اروع ايات القران ايه من اشد ايات القران عمقا يعني الايه ديت مش اي حد يا اخوانا ممكن يفهمها فعلا بعمق ويفهمها بوضوح لانها ايه عميقه جدا وعظيمه جدا وبتوصف لنا اعظم مصباح ينور لنا في السياسة وينور لنا في الدعوة وينور لنا في التربية وينور لنا لما تقوم دولة اسلامية وينور لنا نعمل ايه مع اعدائنا ومع اليهود ومع امريكا ومع العلمانيين آية بتقول لك في مصباح اهو تاخديه ادفعي ثمنه ثمنه ايه العبادة ثمنه العبادة ثمنه الاتصال بالقرآن مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح اللي هو الفطرة بقى الفتيلة المتوهجة فتيلة لسه بالشمع اللي عليها بتلقط النار على طول مش فتيلة متفحمة في يا اخوانا فطر متفحمة فطر الدنيا افسدتها عارفين يا اخوانا يعني ايه العرض على الله العرض على الله يوم القيامه احنا دلوقتي يوم القيامه يعني ايه عرض على الله لما اديك عربيه موديل 2012 زيرو يعني حاجه metallic و... و... و power وكل حاجه بقى full options و... وبعد سنتين اقول لك يلا العربيه الوديعه دي توريها لي قال لها انت خبطت ال... ال... ال... الرفرف ده ليه والفتيس باظ ليه والمؤشر ده بايظ ليه والعداد حصل فيه ايه احاسبك على كل حاجه بقى ما انا مديها لك في امريكا بقى اهو ولله المثل الاعلى الفطره اللي ربنا اداها لنا الفتيله المن... الم... المنوره دهيت السليمه ده ايه يوم القيامه ربنا العرض على الله تعرض الفطره دي تاني على الله يا ترى الفطره زي ما خل- ادتها لك ولا الدنيا بوظتها ولا الدنيا افسدتها اللي اهل الجنه اللي الفطره بتاعتهم لسه سليمه واللي اهل النار اللي الفطره بتاعتهم ضاعت واتفحمت والعياذ بالله يا ترى فتيلتك شكلها ايه الفتيله عندك شكلها ايه يا ترى الفتيله عندك الفطره عندنا شكلها يا اخوانا متوهجه ربنا بيقول كمشكاه فيها مصباح المصباح اللي هو النور اللي يحول الليل صباح فطيره مت... ف... ف- فطره متوهجه اشد التوهج فطره تحول الليل في الظلمات اللي احنا فيها والفتن اللي احنا فيها الى الصباح كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه زجاجة الفتيلة بقى اللي هي الفطرة حواليها الزجاجة ايه الزجاجة بقى ها عايزين حد يقول بقى ايه الزجاجة القلب القلب الطاهر اللي ربنا وصفه بالزجاج الطاهر البراق اللي ما بيمنعش دخول نور القرآن ال- ال- الزج- تخيل ربنا بيقول مثل نوريك مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ربنا بيقول ان في ناس قلوبها كأنها كوكب دري يعني ايه الكوكب الدري اللي هي النجوم التي لا يغيب نورها في السماء يعني الشمس نورها بيغيب بالليل القمر نوره بيغيب بالنهار ولكن في في السماء مصابيح نورها ما بيغيبش على طول دي الكواكب الدرية ربنا بيقول ان في قلوب النور ما بيغيبش عنها ابدا قلوب الشمس بتاعتها ما بتغيبش ابدا قلوب منوره بنور الله على طول سيدنا يوسف عليه عليه السلام لما امراه العزيز تامرت عليه مع نسوه المدينه قال ايه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن لما الواحد دور على معنى الصبو في اللغه الصبو ده يا اخوانا الميل مجرد الميل يعني سيدنا يوسف خايف ان قلبه يشغل عن الله باي حاجه خايف ان قلبه بس مش خايف انه يقع في زنا ولا يقع في فاحشه ولا يعوذ بالله مجرد ان قلبه ينشغل باي شيء عنك يا رب ده دي مصيبة مجرد ان قلبه ينشغل ويميل عن الله باي شيء دي كارثة يا اخوانا دول الصالحين دول اللي قلوبهم الزجاجة عندهم كأنهم كأنها كوكب دري قلوبهم قلوبهم كأنها كوكب دري منور 24 ساعة متواج بنور انت قلبك كده انت قلبك كده انتوا عارفين قلوبنا مش كده ليه مش لان الوصول لده صعب يا اخوانا ربنا بيسر على الساعة السالكين الى الله ده صعب يا اخوانا لان احنا مشغولين بالدنيا لان احنا مش مشغولين بالعبادة اللي قاعد 15 ساعة قدام المواقع الاخبارية في اليوم يا اخي قوم ساعة منهم افتح المصحف قومي ساعة منهم صلي بين ايدين ربنا وتوسلي الى الله قوموا يا اخوانا اعبدوا الله اعبدوا الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء وشوفوا ربنا هيهديكوا زي ما هدى ملائكة السماء ولا لا وشوفوا ربنا هينور لكم زي ما نور لملائكة السماء ولا لا يا أمة محمد يا أهل مصر الدنيا ظلمة ليه النور مقطوع ليه محدش متفق مع التاني على رأي في حاجة ليه الكل مختلف مع بعضه إلا من رحم الله ليه الناس الرؤية قدامها ضبابية ليه عشان معناش المصباح ده عشان معناش المصباح اللي بيجي بالعبادة اللي بيجي بالاتصال بالقرآن الدرس ده دعوة للعبادة الدرس ده رسالة لكل الناس الله نور السماوات والأرض يا أخوانا الله هادي أهل السماوات والأرض الهدايه ملهاش غير مصدر واحد من الله والله العظيم لو قريت 50 مقال يوميا عن تحليلات سياسيه اخباريه ودخلت يوميا على كل مواقع النت والصفحات الفيسبوك و- وقريت كل يوم كل الجرايد واتفرجت كل يوم على كل برامج التوك شو اللي بتزود ادمتها اكتر ما الناس تايهه وسمعت كل الاخبار وتابعت كل الاحداث والله والله ما تعرف الصح ايه الا لما تفتح المصحف وتقراه والله ما تعرف الصح ايه الا لما تقف على سجاده الصلاه وتعبدي ربنا بدون العباده النضاره زي المثل اللي قلناه في الاول اللي ع- مركب كع... اللي عنده كان نضاره كعب كوبايه من غيرها ما بيشوفش وفجاه قلت له امشي من غيرها النضاره دي يا اخوانا هي القران هي العباده بدون نضاره الايمان دهيت ونضاره العباده ده ايه ونضاره القران ديت احنا شيش بيش الواقع ده شيش بيش ده اللي بيحصل دلوقتي الناس ما هياش شايفه ليه لان القلوب منصرفه عن العباده الواحد بيعدي دلوقتي قبل الثوره كان الواحد بيعدي على العصاه في نواديهم في م- في اماكنهم يقول ان يحيي هذه الله بعد موتها الناس دي بعد ما قلوبها وصلت لكده ربنا يعني قادر ان هو يقيم القلوب دي تاني الوقت يا اخوانا ما عادش كده بعد الثوره الواحد بيعدي على الملتزمين وغير الملتزمين وبيقول ان يحيي هذه الله بعد موتها الكل بقى مشغول عن الله الجل بقى زاهد في الله نادر انك تلاقي الوقت واحد عابد نادر قليل انك تلاقي الوقت واحد متصل بالقران يتلو اناء الليل واناء النهار محرم اهو النهارده واحد محرم اكتر شهر النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم فيه بعد رمضان كام واحد مننا انا عايز احسبها وسط حتى الملتزمين كام واحد منهم هيصوم في محرم ده اهو كام واحد منهم هيجتهد في الصيام في محرم خلاف عاشوراء اليوم اللي هو كل الناس بتصومه كام واحد هيطبق سنه النبي في هذه العباده الزجاجة كأنها كوكب دري لما سيدنا عيسى وقف بين ايدين ربنا يوم القيامة يقول لربنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يا رب مش تعلم ما في صحيفتي يا رب أنا اللي جوه قلبي ما ما أقدرش أوصفه يا رب أنا اللي جوه قلبي من حبك وخشيتك ورجائك وحسن الظن فيك واليقين بيك أنا ما أقدرش أوصفه يا رب تعلم ما في نفسي يا إخوانا القلوب دي فين لما سيدنا موسى صعق لما ربنا تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق حصل ثلاث حاجات قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين ثلاث كلمات سبحانك قلبه اتملى تعظيم لجلال الله تبت اليك قلبه اتملى انكسار واحساس بذنوبه وتقصيره وانا اول قلبه اتملى عزم على انه لازم يبقى اسرع الخلق الى الله ده لما شاف ايه واحده قلبه تهوهج كل التوهج ده قلبه تفاعل معاها كل التفاعل ده ده لما شاف ايه واحده بس يا اخوانا لما ايه واحده سيدنا موسى شاف حصل له كل ده احنا بنشوف ايات قسم ظهر حسن مبارك ده مش ايه قسم ظهر القذافي ده مش ايه القران اللي بيطلع علينا ايات الاء إناء الليل واناء النهار ده مش ايه قلوبنا ما بتتوهجش ليه الزجاجه كانها كوكب دري مين فينا قلبه كده طب مين فينا نفسه يبقى قلبه كده طب اللي قلبه كوكب دري ده هيبقى تايه في الواقع ده العبادة يا أمة محمد العبادة يا أخواتنا العبادة يا إخواني في الله العبادة يا شباب العبادة يا أهل السياسة العبادة يا كل واحد عايز يبقى عنده رؤية في الإصلاح قبل ما تنزل قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد السياسي قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد الدعوي قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد التربوي قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد التنموي اقف على سجادة الصلاة في الثلث الأخير اقف على سجادة الصلاة بين ايدين ربنا وتوسلي إليه اقفوا وافتحوا المصحف وقروه وكل آية اعرضوها على قلبكم وما تعدوش للآية اللي بعدها لما دي تعرض على قلوبنا فعلا على مكث يا اخوانا هو ده طريق النور وهو ده بداية النور الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ايه اللي يوقد المصباح بقى الفتيلة الفتيلة بقى يوقد من ش... المصباح ده اللي هي الفتيلة دي بيوقد من شجرة مباركة زيتونة اللي هي القرآن طب ربنا شبهها بالشجرة ليه الشجرة في روحها متشابكة ومترابطة ببعض والقرآن كله حاجة واحدة آياته مترابطة ببعض الواحد لما يقرأ كده آخر آية في سورة النحل إن حتى الصور والله يا اخوانا الصورة تلاقيها مكملة موضوع الصورة اللي قبلها ومسلمة الموضوع للصورة اللي بعدها تحس إن القرآن مترابط ترابط إعجازي آخر آية في سورة النحل إن الله مع وعد بالمعية مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا رب طب معيتك دي إزاي الصورة قفلت ما أنتش عارف بقى طب المعية دي بشكل إيه تدخل الآية الأولانية بعدها على طول في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده رحلة الإسراء يعني أكبر معية من ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية لصدر النبي وآلامه كأن آخر سورة النحل قالت للنبي أنا معاك ربنا بيقول أنا معاك وأول سورة الإسراء وضحت مثل من أمثلة المعية المبهرة عشان تتشوق للمعية القرآن كله شجرة مترابط مباركة زي الأرض المباركة لما ترمي فيها بذرة تطلع شجرة فيها ألف ثمرة الآية الواحدة تغير حياة أمة الآية الواحدة تغير كل شيء في حياتك الآية الواحدة تخرج منها باستنباطات في إصلاح قلبك وفي الدعوة وفن الدعوة وفي الإصلاح الواقع وفي التشريع والاقتصاد والاجتماع وإعجاز علمي في نفس الآية إعجاز علمي يبهر أكبر علماء العالم وإعجاز بلاغي يبهر علماء البلاغة وجمال وروعة تثيب قلوب اللي يسمعوها إيه ده آية واحدة شجرة مباركة مباركة زيتونة ربنا شبه القرآن بشجرة الزيتون ليه يا اخوانا لان شجرة الزيتون ربنا وصفها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وايه وصبغ للاكلين وصف شجرة الزيتون ان فيها صبغ صبغ يعني حتى العلماء قالوا ايه مادة الميلاتونين اللي بتصبغ الجلد وربنا وصف القرآن في سورة البقرة قال ايه صبغة الله يبقى دي صبغة زي ما القرآن صبغة القرآن بيصبغ قلبك بيصبغ مشاعرك بيصبغ نفسك بيصبغ جوارحك بيصبغ عقلك وافكارك واحلامك ووجهتك وطموحاتك القرآن ده صبغة لحياتنا كلها بيغير كل شيء في حياتنا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا وزيتونة لان الزيتون ما نقدرش ناخد زيته الا لما نعصره يعني ايه يعني القرآن يا اخوانا ما ينفعش ان انا امسك الجرآ- القرآن كان انا ماسك كده ورق ولا جريدة وقاعد اقرا فيها ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش امال ايه لازم يتعصر الزيتون عشان ينزل الزيت اللي هينور الفتيله وتتوهج يعني وانت بتقرا القران لازم تستخرج من الايات معاني قلبيه تنور قلبك يعني لازم تقرا صح لازم تتدبر صح لازم تتدبر تدبر سليم يبقى زيتونة لا شرقية ولا غربية النور عليها 24 ساعة الإسلام ده جسد من نور أعداؤه فاكرين أنه جسد من لحم ودم فبيطعنوه عشان ينزل دم ويموت فإذا به جسد من نور بيخرج نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار عايزين نور أعظم من كده إيه نور اهو يا اخوان نور اهو يا عباد الله نور على نور ربنا اجمل وصف المصباح في الاخر كل حاجه منوره الفتيله منوره مصباح يحول الليل صباح والازاز اللي حواليها منور كوكب دري والزيت منور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار من غير حتى فتيله ولا نار الزيت منور والمشكاه حافظه للنور مجمعه للنور مكثفاه مين يا اخوانا عايز المصباح ده مين عايز يبقى صدره مشكاه بتحفظ النور مين عايزه يبقى قلبها كوكب دري ينور لها في حياتها مين عايز فطرته تبقى فتيله متوهجه تقلب الليل صباح مين عايز القران يبقى نور بيمد قلبه على طول نور على نور عايش في النور اللي معاه المصباح ده هيحصل له ايه بقى اللي معاه المصباح ده هيتوه في اي منظر مش ممكن هيتوه مش ممكن يا اخوانا يا اخوانا عايزين المصباح ده نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يا رب اهدنا لنورك يا رب ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع الله اكبر في بيوت ايه اللي في بيوت العلماء وقفوا يقولوا ايه اللي في بيوت يعني في بيوت الكلام ده تكمله لايه تكمله لقول لا يوقد من شجره ده كلام الطبري يوقد من شجره يعني الايقاد ده عمليه التوهج ده ايه بتحصل في المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع اللي هو المساجد عمليه الايقاد دي بتحصل في المساجد بتحصل مع العباده بتحصل بين ايدين ربنا يعني القلب الفتيله بتقوم متوهجه ومنوره والمصباح بيتوهج والقلب بيتصنفر بقى ويثقل ويبقى الزجاج المنور ده والزيت بيصفى ويطهر في ناس الزيت بتاعها زيت وحش زيت مش نظيف بيهبب الازاز الا ان مصدره مش زيت القران مش القران م- مصدر الطلاق اللي بينور له مش القران قاعد يجيبها من هنا ومن هنا ومن كتب ومن بشر ومن انما اللي قلبهم متربي على النبع الصافي بتاع القران والسنه ده الزيت المبارك يا اخوانا في قلوب طاهره لدرجه الكوكب الدري ده في نفوس طاهره لدرجه المشكاه ديت في فطر سليمه لدرجه المصباح ده في ناس متصله بالقران لدرجه ان القران الزيت اللي بينور لها المصباح دايما طب احنا يا اخوانا طب انت قلبك شكله ايه قلوبنا عايزه تتصنفر الفتيله عايزه تتجدد اتحرقت الزيت عايز يطهر ويبقى من القران بس المشكاه عايزه تتصلح وتجمع النور صدورنا عايزه يخرج منها الدنيا عشان النور يتجمع طول ما صدرك مليان دنيا وخايف من الامتحان وخايف من المرض وخايف من مضاعفات مش عارف ايه وخايف من الموضوع ايه وحزين على اللي فات وفي شهوات وفي شبهات وفي مشاكل وفي مشاغل وفي دنيا وفي امال دنيويه وفي طموحات دنيويه طول ما كل ده جوه صدورنا النور مش هيقر فيها المصباح ده مصباح نور على نور مصباح نور على نور ده له تمن يا اخوانا تمنه العباده في بيوت اذن الله ان ترفع ثمنه العبادة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع طب ربنا قال لا تلهيهم تجارة طب ما يلهمش بيع ليه اصل البيع ده اخطر لحظة في التجارة ممكن ال ال ال البائع قاعد عشر ساعات ما باعش لحظة الصفقة بقى صفقة وربنا بينادي لا انا هلبن ده ربنا مين اللي لا تلهيه حتى انتخابات حتى كراسي حتى مراكز لان كل دي دنيا احنا بنطلبها عشان ننصر بيها الدين انما دي دنيا انما يا اخوانا في اختراع اسمه قيام الليل يا اخواتنا في اختراع اسمه دوام ذكر الله في يا اخواننا حاجات بتتسمى البكاء من خشيه الله فاكرينها يا جماعه الحاجات دي احنا من اهلها يا اخواننا الحاجات دي بتعبر عن واقع قلوبنا يا جماعه عشان باقي دقايق يعني على نهايه الحلقه انا عايز اتكلم عن المصباح الثاني ولو سريعا يا اخواننا هو نفس المصباح بس جاي في حديث قدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الله اكبر يا رب انت عشان عبد واحد ممكن تقوم حرب كامله يا رب هو عبدك غالي عندك قوي كده يا رب انت يا رب بتنصر عبادك للدرجه ديت يا اخوانا في عطاءات حصريا للمقبلين على الله يا بنات يا شباب يا أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام في عطاءات حصريا للمقبلين على الله يعني ايه يعني لما ربنا يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم لدول بالذات لذا يجعل لهم الرحمن ودا لدول دونا عن البشر وربنا يعطي ما شاء لمن يشاء لما ربنا يقول اليس الله بكاف ايه عبده اليس الله بكاف عبده يعني كفايه ربنا لمين للي بيعبده الايه اللي لسه قايلينها ان الله مع معيه ربنا لمين الذين اتقوا والذين هم محسنون عطاءات ربنا للمقبلين عليه فتح ربنا للمقبلين عليه نصره ربنا شوفوا من عاد لي وليا وربنا يقدم حرف لي فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي شوفوا وما تقرب الي عبد الي تقديم الي ديت يعني العبد وحد وجهته على الطريق الى الله ما عادش له هم في حياته غير انه يوصل ليك يا رب ما عادش له هم في حياته غير ان هو ينطلق اليك يا رب ما عادش له هدف في حياته غير رضاك يا رب وما تقرب الي وحد الوجه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي شوفوا ولا يزال ديت في ناس مموته نفسها عشان توصل لربنا ولا يزال ما بيقفش ما فيش حاجه بتعطله ما فيش دنيا بتشغله اللهم لا تشغل قلوبنا عنك باي شيء يا رب ولا يزال عبدي يتقرب الي ما بيقفش ما فيش اي عقبه بتوقفه عن الطريق الى الله ما فيش اي حاجه بتلهيه عن الوصول الى الله لا يزال يا اخوانا لا يزال علو همه رهيب في الوصول الى الله شوفوا دول ربنا يديهم مصباح شكله ايه في الاخر شوفوا دول المصباح اللي ربنا يديهم ينزلوا بيه في السياسه وفي التنميه وفي الدعوه وفي التربيه وفي الجهاد وفي كل ثغور الدين وفي كل ثغور الجهاد لنصر الدين ربنا بس معاهم المصباح الرهيب ده اهو ولا يزال عبدي يتقرب الي يا اخواني مين فينا اللي مشغول بالكلمه دي مين فينا اللي حاله الكلمه دي بتوصفه لا يزال عبدي يتقرب الي يسمع الدرس ده ويخلصه يقوم بقى عشان قيام الليل وبعد كده هيتسحر ليه عشان يصوم بكره عشان يصوم معظم محرم وطول الصيام بكره مع ربنا مع القران مع الذكر جلسه الضحى ما تضيعش عليه قيام الليل ما يفرطش فيه صيام اثنين وخميس ما ما يستهترش بيه ذكر ربنا ما بيغيبش عنه ده لما هينزل في السياسه هيبقى فاتح ده لما هينزل في التنميه هيبقى فاتح ده لما هينزل في الدعوه ربنا هيفتح له فتح مبين ده لما ينزل في التربية هيبقى فاتح يا اخوانا النموذج ده ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته اسمع بقى المصباح كنت سمعه الذي يسمع به نور في ودانه وبصره الذي يبصر به نور في بصره في رواية ولسانه الذي يتكلم به نور في لسانه وقلبه الذي يعقل به نور في قلبه ورجله التي يمشي بها نور في خطواته ويده التي يبطش بها نور في افعاله ربنا اداله مصباح نور بيه كل حاجه في حياته المصباح ده ثمنه ايه المصباح ده عايزينه تمنه ولا يزال عبدي يتقرب اليه تمنه انكم تتحولوا لطلاب اخره تمنه ان احنا نتحول لطلاب وصول الى الله تمنه ان عزيمتنا نجمعها كلها كلنا ولا و- وما تقرب الي الي عبدي ان يبقى كلنا وجهتنا واحده كلنا عايزين نوصل لك يا رب كلنا عايزين رضاك يا رب كلنا عايزين هداك يا رب كلنا عايزين معيتك يا رب كلنا ملناش هدف ولا وجهه الا اليك يا رب لما هيبقى دي قلوبنا يا اخوانا ساعتها ربنا يدينا المصابيح المنيره ديت يعني عايز تقول ايه من الاخر كده العباده هي الحل العباده هي الحل الحديث الخطير اللي ابن حجر قال عليه مرفوع حسن النبي عليه الصلاه والسلام لما جه وفد بني ثقيف وكان بيخرج كل ليله بعد العشاء يديهم درس ويقف على رجليه يكلمهم عن ايام مكه بقى والتعذيب بتاع مكه عشان يحمسهم يعني على نصره الدين فبيقول راوي الحديث بيقول فذات يوم ابطا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج اتاخر النبي عليه الصلاه والسلام فلما خرج والناس مستنياه النبي ما جاش ليه قال اني اني طرأ علي حزبي من القرآن انا اتأخرت عن الحزب بتاع القرآن اليومي بتاعي كان الصحابة بيحزبوا القرآن على اسبوع يختموه كل اسبوع فاني طرأ علي حزبي من القرآن واني كرهت ان اخرج حتى اتمه اما بقرأ الحديث ده بقول يا نهار ابيض النبي عليه الصلاه والسلام ما رضاش يخرج الا لما يخلص ورد العباده بتاعه مرض... النبي مش انا وانت مش انت النبي عليه الصلاه والسلام ما رضاش يخرج في الدعوه ولا للجهاد ال- الدعوي ولا للجهاد لبناء الدوله والامه الا لما ورد العباده بتاعه يبقى سليم الا لما ورد العباده بتاعه يبقى تام مؤدى اني طرأ علي حزب شوفوا طرأ ديت النبي بيحسسك ان الحزب ده طوارئ طرأ عليا ده مستشفى الطوارئ ديت الحاجات الحرجه يعني ورد العباده ده حاله حرجه ورد العباده ده طوارئ اني طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت حاجة كريهة كرهت ان اخرج حتى اتمه الاول اخرج لكم وانا قلبي منور زي سيدنا زكريا في سورة مريم اللي هنرجع لها بقى ان شاء الله ونكمل فيها وهو بيقول ربنا بيقول فخرج على قومه من المحراب المحراب بتاع العباده خرج على على ده يعني واحد جاي من فوق واحد جاي من علو واحد شاف اللي الناس مش شايفينه ونازل لهم من فوق بقى بعد ما قلبه استنار وطلع لحد عرش الرحمن في العباده ونازل يعرفهم الافاق العلويه بقى لما الداعيه يبقى جاي من فوق يا اخوانا بيخرج ينور للناس حياتها انما لما الداعيه يبقى مشغول مشغول هتروح تكلمي صحباتك في الكليه بكره تقول لهم ايه هتروح تكلم زمايلك وتدعوهم الى الله بكره تقول لهم ايه الا لو انت عندك ورد عباده قلبك نور بيه وقلبك تطهر فيه العباده يا طلاب الفتح السياسي يا ايها المجاهدون في الجهاد السياسي من اجل تحكيم شرع الله قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها الحكم اهو عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم ايه عابدين يعني ربنا بيقول لكم يا ايها اصحاب الجهاد السياسي ان في هذا لبلاغا العلماء قال لك بلاغ هنا يعني مش مش ببلغكم بلاغ يعني دي البلغه يعني اللي هيوصلكم هو العباده يا اصحاب الجهاد السياسي قوموا الليل يا اصحاب الجهاد السياسي صوموا اثنين وخميس يا اصحاب الجهاد السياسي يا اللي نازلين الانتخابات يا اللي عايزين الشريعه تنصر يا اللي نازلين ميدان التحرير تجارب كلمه الحق في وش الظالم يا اصحاب الجهاد السياسي يا اللي مرشحين نفسكم في انتخابات الرئاسه عشان نصره شرع ربنا وفي انتخابات مجلس الشعب يا اصحاب الاحزاب الاسلاميه السياسيه ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين العباده هي اللي هتبلغكم يا اصحاب طلب الفتح الدعوي فخرج على قومه من المحراب انا يعني للاسف الشديد يعني يبدو ان احنا خلاص في الدقائق الاخيره في هذه الحلقه آه، احنا الوقت النهارده يا اخوانا واحد محرم بكره اتنين محرم يعني احنا الوقت ليله اتنين محرم شهر محرم يا امه محمد ده كان اكتر شهر صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان كان بيصوم فيه بعد رمضان يعني يمكن اكتر من شعبان كمان نفسه اللي كنا بنقول يعني عليه مدى صوم النبي عليه الصلاه والسلام فيه يا اخوانا محرم شهر من الاشهر الحرم والصيام بتاعه عظيم مش على قد يوم عاشوراء بس يا اخوانا انا بذكركم بهذا ال- يعني جريده الرحمه يعني بصراحه وانا جاي آه، النهارده فاخوانا آه، يعني ادوني نسختين من جريده الرحمه اللي هم نزلوا لحد دلوقتي فانا يعني ايه انا شفت بعض الجرائد اللي نزلت آه، لاحزاب اسلاميه او كده ولقيت طيبه طبعا وكويسه وكل حاجه ولكن يعني ايه لسه ما وصلتش لمستوى منافسه للجرائد الكبيره والله يا اخواني انا لما تصفحت في هذه الجريده فحطيتها جنبي كده قلت لا انا لازم اتكلم عنها في الحلقه لان الواحد كاد يبكي لما شاف ان احنا بقى عندنا جريده تنفع ان هي تلغي الجرايد العلمانيه هذه الجرايد ال ال ال القذره والعياذ بالله هذه الجرايد اللي, اللي بيقراها بتضيع له دينه وتملى قلبه بشبهات ضد النبي وضد السنه وضد القران وما بيحط السم في العسل فيا اخوانا احنا بقى عندنا جريده ولكن قبل ما يعني يعني استطرد معاكم في جريده الرحمه انا كلمتكم من اسبوعين عن ورقه نحري دون نحرك يا شرع الله ورقه الشريعه الاسلاميه ورقه الشريعه الاسلاميه يعني بفضل ومنه الله عملت آه، ورقه عن الشريعه الاسلاميه عشان ايام الانتخابات بقى والايام دي وعلى طول نوزعها لكل طلبه الجامعات وطالباتها والنوادي والقرى والبلاد الناس تمسك ورقه بتتكلم عن شرع ربنا تفهمهم يعني ايه عظمه شرع ربنا تفهمهم مش هقول لهم يختاروا مين انما بعد الورقه دي هيعرفوا يختاروا مين المرحله الاولى في الانتخابات يوم الاثنين المرحله الاولى يوم الاثنين ده اهو بعد بكره قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسالون ما تقولوش للناس يختاروا مين ما تقولهمش يختاروا من الاحزاب اللي بتنادي بشرع ربنا قولوا للناس ستكتب شهادتهم ويسالون قولوا لهم ان الشهاده ديت يوم القيامه هتتسالوا عليها في قبوركم هتتسالوا عليها اختاروا اللي ربنا ما يغضبش عليكم بسبب اختياره الورقه بتاعت الشريعه الاسلاميه موجوده إيه، ان شاء الله على صفحه الفيسبوك بتاعتي على موقع ويتو الله والطريق الى الله هتلاقوا رقم ال ال الرقم ال المحمول اللي انتوا ان شاء الله باذن الله ممكن آه، تاخدوا منه هذه الورقه باذن الله جريده الرحمه يا اخوانا يعني آه، اتمنى لو كل واحد مننا اشترى اشترى الجريده في, مر... في في اسبوع واحد الملتزمين كام مليون اعلى معدل توزيع جريده في مصر كلها 20000 اعلى معدل جريده علمانيه 20000 احنا ما عندناش 20000 واحد يبقى احنا اعلى معدل توزيع جريده يعني اتمنى ان احنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى ننصر يعني ايه هذا الطرح الاعلامي الجميل الجريء في قوه في الكلام مع الحكومه مع المجلس العسكري مش مواطاه ولا حاجه إيه، في اعلام قوي جدا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى في انفتاح على يعني كل واحد نظن ان هو في قلبه خير في انفتاح في هذه الجريده فاتمنى ان احنا ندعمها فعليا الواحد بيفرح لما يشوف احد قنواتنا الاسلاميه بدات دلوقتي تتحول الى قناه مباشر زي قناه الجزيره كده بتنقل من قلب الاحداث كل حاجه الواحد قلبه رقص من الفرحه وهو بيشوفها ليه يبقى عندنا اعلام بقى اعلام ثورات حقيقي اعلام حقيقي ينصر العاملين لدين الله وهم ماشيين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى يعني بندعي طبعا لشيخنا فضيله الشيخ محمد حسين ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما وشيخنا فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما شيوخنا واساتذتنا ونور عينينا ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم من كل سوء وربنا سبحانه وتعالى يسلمهم لينا انه ولي ذلك والقادر عليه ما تنسوش يا اخواننا شهر محرم اكتر شهر كان بيصوم فيه النبي عليه الصلاه والسلام بعد آه، بعد شهر رمضان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
نور في الظلمات أمسي في خلوات